بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أكلمكم في نقطة مهمة بعيدة عن التجربة هي دورك إيه مع شخص مجرب لو أنت مش مجرب قوي أكيد في حياتك شخص مجرب يا إما قريب قوي ليك يا إما بعيد شوية بس مش ممكن تكونوا أنتوا اللي قاعدين مفيش في دماغك شخص مجرب لا تبقى مش في الدنيا دي ويجوز المجرب ده يبقى قريب قوي ليك ويجوز يكون جار يكون صديق يكون قريب يكون مخدوم يكون خادم زميل فمن جمال سفر أيوب أنه قدم لنا في اعتقادي حاجة سميتها ليها ثلاث محاضرات حاجة اسمها المعزي الحكيم ايه دورك في مساندة شخص مجرب دي مدرسة بقى في سفر أيوب مش ربنا أخطيت يعني ربنا له كل المجد هو سر العزاء لكن هذا الشاب اللي ظهر في آخر القصة حكيم قدر يخفف الضغط النفسي عن أيوب عمل اللي ما قدرش يعملوه الثلاث شيوخ كبار أصدقائه أقرب لي نفسيا وأكثر أياما وخبرة إنما الشاب الصغير ده قال اللي ما عرفش يقوله وريح أيوب وربنا أعجب بكلامه فعاوزين نتعلم نبقى ده في ثلاث محاضرات هناخد كورس كده كونسلنج ازاي ممكن تسند شخص مجرب ده على فكرة ده علم ده بياخدوا فيه دكتوراه احنا ملناش دعوة بكلام الدنيا احنا عاوزين نتعلم من الانجيل ازاي تسند شخص مجرب لانه لازم هنتعرض لدي ولو فهمتها ممكن تشتغل على نفسك يعني ايه ممكن تبقى معزي مريح لنفسك ممكن ترد على افكارك لو انت اللي مجرب لو ما لقيتش حد يعمل معاك الدور ده تعمله مع نفسك المعزي الحكيم اسمه أليهو ابن برخائيل ده ما ظهرش غير متأخر من 32 ظهر هقرا حتة كده من ضمن كلامه يقول له ايه ولكن اسمع الآن يا أيوب أقوالي واصغي إلى كل كلامي ها أنا ذا قد فتحت فمي لساني نطق في حنكي استقامة قلبي كلامي ومعرفة شفتيهما تنطقان بها خالصة روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني إن استطعت فأجبني أحسن الدعوة أمامي انتصب ها أنا ذا حسب قولك عوضا عن الله خلي بالكم كل ده هنطلع منه مبادئ أنا أيضا من الطين تقرست هو ذا هيبتي لا ترهبك يعني أنا صغير قد ولادك فيعني مش مش داخلين نزال يعني أنا صغير مش هزعجك رد عليا زي ما تحب وجلالي لا يثقل عليك هنفهم الكلام ده كله أول مبدأ مهم من مبادئ التعزية لما تيجي تسند حد مجرب اسمع له اسمع له بيعيط اسمع له بيشكي اسمع له بي بيعترض على ربنا اسمع له متغاظ بيقول كلام مش كويس اسمع له انصت ليه ثلاث اصحاب الكبار كانوا بيقطعوا ايوب اول ما يجي يقول اصل ربنا يقولوا له اختشي تقولش كده فيقوم يتغاظ اكتر ما كانوش بيريحوه ابدا ليه كل همهم ما يغلطش في ربنا الحقيقه احيانا ربنا بيسيب الناس يعني تطلع اللي جواها لان ربنا اب انت كاب لو ابنك دخل عليك متنرفز مره وقال كلام اي كلام يعني مش هتلطشه بالقلم ده تعبان هتطول بالك وبعدين هتخليه يعتذر عن اللي قاله يعني بس ايه بالذوق فاول مبدا مهم في تعزيه المجربين ايا كان نوع التجربه ما تستقلش بشكواهم ما تستهنش بمتاعبهم اسمع اللي بيقولوه مش مطلوب ترد مش مطلوب ت... المنطق للأسف أغلب الناس متصورة أنه جلسة المشورة هي عبارة عن تحدي منطقي مين يغلب فكرته ولا فكرتي الحقيقة في في التجارب بالذات الموضوع مش صراع أفكار الموضوع امباثي أو ثيمبا يعني إيه تعاطف إيجابي أنا حاسس بيك أول رسالة مريحة الله يعينك أول رسالة تريح الشخص إن يحس إن اللي بيقوله هو أنا ببالغ نقول له لا طبعا مش بتبالغ هو وجعي قليل لا طبعا وجعك فظيع فالانصات الجيد بينقل الحته دي بيريح نفسيا ليه معناه انا تعبان فعلا ايوه انت تعبان فعلا ودي لوحدها رساله مهمه من غير ولا كلمه ده اللي عمله اليهو يقول كان اليهو قد صبر على ايوب بالكلام التعبير ده مهم اصبر على الشخص الشاكي طبعا في حتة تانية هتيجي بعد كده في حكمة المعز لو ساء فيها قوي وبقى يحب أن يرثي نفسه على طول لازم في حكمة كده إيه تطلعه بره دي إنما في الأول اوعى تستقل بوجعه لازم يطلع لازم يفضفض ده المسيح له كل المجد قال لتلاميذه خليكم معايا أنا مش عاوزكم تدوني حل بس خليكم جنبي وللأسف سابونا فمحدش يستقل بدي صبر على أيوب بالكلام لأنهم أكثر منه أياما طبعا هو كمان كان في حاجة تاني سكتته إن هم كبار عليه فاحترم جدا السن وفضل ساكت فلما رأى أليه أنه لا جواب في أفواه الرجال الثلاثة حمى غضبه فأجاب أليه بن برخائيل البوزي وقال أنا صغير في الأيام وأنتم شيوخ لأجل ذلك خفت وخشيت أن أبدي لكم رأيي قلت الايام تتكلم وكثره السنين تظهر حكمه الايام تتكلم وكثره السنين تظهر حكمه ولكن في الناس روحا ونسمه القدير تعقلهم ليس الكثير الايام حكماء ولا الشيوخ يفهمون الحق يعني مش بالضروره يا جماعه السن الكبير يبقى معناه لازم الكلام مفيد مش بالضروره احيانا يبقى سن كبير وكلامه تقيل قوي وكلامه بدل ما يبقى فيه حكمة يبقى فيه رزع وخبط ويجيب كآبة ويجيب إحباط لأن في ناس بتعتقد بدل السن كبير يبقى كل الكلام صح لا مين قال كده لذلك قلت اسمعوني أنا أيضا أبدي رأيي تلاحظوا هنا أول مبدأ احترام الآخر احترم المجرب في تجربته دي نقطة مهمة جدا احترم المريض في مرضه احترام الشخص اللي فقد شخص غالي عليه لانه ساعات يبقى موقفنا يعني عاوز تقول ايه مثلا مره واحد سمعت بقول واحد ايه يا اخي ابوك كان عجوز كان لازم يمشي حسيت ايه اللي بتقوله ده حد يقول كده الراجل بيعيط على ابوه قام التاني يقول له ها الراجل كبر ما هو كده انت هتعزيه فاهمين ازاي كلام دبش احترم الشخص في وجعه ما تاخدهاش بالمنطق الجف ده احترم الشكوى احترم الخبرة برضو حاجة تاني مهمة الشخص اللي قدامك له ماض له هيستوري له خلفيات والخلفيات دي مأثرة جدا على انفعالاته في التجربة ف... فلازم تحترم خبرته كإنسان الأيام اللي سبقت اللحظة دي دي مأثرة جدا على موقفه على انفعالاته وده مهم انك تسمعه عشان ده اللي هتدخل منه تريحه بيه احترم السن مهما كنت كبير بالذات لو اللي قدامك كبير في السن لازم تدي احترامه مجرد احترام ال counselor ال helper الشخص المساعد الاحترام لوحده يريح يبقى الانصات والاحترام ده اول دور ما, ما نطقناش لسه خلي بالكم بس الانصات الجيد ده فن active listening ده قصه دلوقتي انك تصغي بعينيك وبحواسك و... وتنفعل معاه وانت بتسمع ومركز معاه ومحترم لانه تعبان تعبان ما آه برضو تلاحظوا ايه اوعى تكسر في مشيرين عارفين بقى ايه عندنا نظام كده مش حلو فرعوني في مصر فرعوني اللي يجي يكسر في اللي قبله وتروح لدكتور مثلا يبص في روشتة الدكتور اللي قبله تبص تلاقي قال اللي فيه الاسم يعني ايه التخلف ده ايه ده كان هيضيعك فاكر كده هيجيب زباين في, في المشورة الحكيمة اوعى تكسر مشورة شخص آخر بكبرياء في شخص قال له الحل تعمل كذا انت مش مقتنع لكن ما تحتقرش مشورة الآخرين هم اجتهدوا هم على قد تفكيرهم كبار في بعض خدوا مبدأ حاجة يسموه في علم النفس الكونفرونتيشن المواجهة ما تسيبش الشاكي يشكي كتير واجهه قول له قوم بقى قوم ما تقعدش تشكي وخلاص المبدأ ده ينفع في بعض الحالات بس في حالات تاني يدمرها هنا كان بيدمر لأنه فعلا تعبان جدا ومكسر خالص فما ينفعش واحد يقول له في وشه ما تقوم بقى كفاية شكوى انت برضو غلطان ما ينفعش مع الحالة دي هو مش بيتدلع هنا هو ما سقش فيها هو فعلا على اخره فيبقى بس ما تعبش في حد فأليه بالرغم ان قال انا فضلت ساكت وسمعت بس قلت مش بالضرورة كثرة الأيام تتكلم ما عبش فيهم ما قالش انتوا جهلة قال بصراحة انتوا ما عرفتوش تجاوبوا أيوب ما ريحتهوش فالدور عليا ما قالش أكتر من كده ما مسكش أليفاز التيماني قال له يا أخي اتقي ربنا ده أنت سلخت الراجل لا ما قالش كده تاني مبدأ مهم التشخيص الجيد عاوز تريح الشخص اللي قصادك اعرف حجم مشكلته بالظبط لأنه يعني أنا أذكر خادمة راحت السماء كان عندها مرض صعب وكانت بتتوجع وكان فاضل لها فترة صغيرة وتروح السماء إنما الحقيقة ولا حاجة من الحاجات دي كانت تعبها خالص لا الوجع الشديد ولا مصاريف العلاج الفظيع ولا إنها عارفة فاضل أيام أو أسابيع الحاجة اللي كانت وجعها فعلا إنها سايبة أطفال يبقى وأنا بسمعها لازم أعرف مشكلتها لألا أكون بطبطب في حتة إيه ربنا يعينك على وجعك مش قضيتها مش هي دي اللي تعبانة ربنا يسندك في المصاريف مش هي دي المصيبة بالنسبة لها كل مشكلتها كانت في لحظة في لحظة ضعف يعني لأنها بعد كده اتقوت وبقت جبارة قبل ما تروح السما ولادي طبعا معها حق دي أصعب ما في التجربة دي فإذا شخص صح يعني يعني اعرف بالظبط سر تعب اللي قصادك ممكن يبقوا عشرة مرضى عندهم نفس المرض بس معاناة كل واحد غير التاني ممكن يبقى في ناس فقدوا شخص غالي بس معاناة الشخص ده غير ده خالص ليه؟ واحد عنده جلد فيلينج فظيع عنده إحساس بالذنب فظيع وواحد عنده إحساس بالمشتاق لحبيبه ده غير ده خالص انما الاتنين في نفس الظرف بس واحد متعذب من احساس ذنب وواحد متعذب من من حاجه تاني من شعور تاني شخص صح الشخص المجرب ده افهم بالظبط معاناته ايه لان ما تاخدهاش كقاعده ده مريض يبقى كذا لا لا المريض ممكن يكون بيعاني من 100 حاجه غير الوجع وغير المرض وغير الدواء وغير الدكاتره يعني اديكم مثل قيل في في, في الكتاب عن نازفه الدم عارفين اكتر حاجه وجعها ايه حد فاكر الناس تألمت بسبب اطباء كثيرين تصوروا اللي طلع عينيها فعلا وزلها الست دي مش النزيف انها لفت على دكاتره خلصوا عليها دي معاناتها لانه فعلا لفت الدكاتره والحيره وكل واحد يقول كلمتين وياخد فلوس و... ويوعدها بوعد ومفيش اي فايده دي لوحدها نفسيا ساعات تبقى اصعب من المرض ذاته فما تقالش انها متالمه لا نفسيا ولا جسديا اتقال انها متالمه بسبب الدكاتره اذا كل واحد له معاناه مختلفه شخص صح يقول كف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه خلي بالكم هنا بقى التشخيص أليه لقط الحتة دي ده بداية كلام أليه مشكلة أيوب مش راضي يرتاح مع ان ربنا عاوز يريحه نفسيا ويساعده انه شايف نفسه صح ومش قادر يستغلط نفسه في ولا حاجه فمحدش مريحه دي النقطه اللي معطله انه يتعزى كان ممكن يتعزى بس هو مش راضي يتعزى بسبب الحته دي في نفس الوقت حمى غضب أليه بن برخائيل بن البوزي ده اللي بقى الشاب بقول لكم الحكيم على أيوب حمى غضبه بس حمى غضبه على فكرة وكان ذوق جدا بس هو غضب يعني إيه يعني جواه قال كده غلط موقف أيوب ده غلط بالرغم ان هو هو سبب هو شخص الم- بيعاني بس لا هو بيعاني بس معاه مشكلة تانية اسمها بر ذاتي لأنه حسب نفسه أبر من الله وعلى أصحابه الثلاثة حمى غضبه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب السطر ده شخص السفر كله جاب الثلاثين إصحاح اللي فاتوا المشكلة الأساسية هكذا في نظر أليه هذا الشاب الحكيم ها مشكلة أيوب إيه مش التجربة بره الذاتي مشكلة التلاتة الكبار اللي جايين يعزوا ومش عارفين يعزوا مشكلتهم إيه إنهم استذنبوا أيوب طلعينه غلطان على طول الخط ولم يجدوا جواب ما عندهمش حكمة في الإقناع في الرد ما عندهمش رد مقنع فاستفزوه ما ريحوش يبقى هنا التشخيص يبقى أصبح قدام أليه مشكلتين عاوز يجد الجواب ومش عاوز يستذنب أيوب وعاوز بحكمة شديدة وباقتراب هادئ يشاور له على المشكلة يقول له معلش يا عم أيوب أنت برضو شايف نفسك صح على طول ودي مشكلة عاوز يقولها بمنتهى الأدب بقى لأنه إيه لو خبطها في وشه زي التلاتة يبقى مش هنعمل حاجة ليه بقول كده يا جماعة احيانا تبقى اغلب المشاكل او التجارب ما فيهاش طرف واحد في كذا طرف حدد بالظبط اطراف المشكله او اطراف التجربه مين اتعور ساعات نكون بننقذ شخص نفسيا ونهمل شخص اخر في نفس المشكله ما نكونش مركزين عليه يعني اديكم مثال يا جماعه مرة مثلا واحد راجل كبير راح السم بنته كانت نفسيا تعبانة ركزنا قوي على بنته بينما الحقيقة عارفين مين اللي تعور جامد قوي حفيده فضل ساكت وكأنه مش حاسس ومحدش خد باله ان الولد ده بيتدمر من جوه والبنت اللي يعني اسبوعين وفكت وراقت وخلاص وسلمت اللي قعد شهور بقى عشان يطلع من الوجع الحفيد لانه كان متعلق بجده جدا بس محدش خد باله من الطرف ده فاهمين انا عاوز اقول ايه فوانت بت بتعزي انا مش بقول تعزيه يعني ظرف وفاه لا انا بقصد لما تسند خلي عينك حكيمه تلقط كل الاطراف لما تروح تساعد مثلا تزور مريض مثقل جدا شوف مين اللي شايل الشيله لان اللي شايل الشيله احتمال يقع تحتها بعد شويه فاهمين الفكرة؟ انت ناسيه خالص انت عمال تواسي في المريض ساعات المريض يكون اقل الاشخاص حمل ليه لانه بيتخدم بينما يكون اقرب الاشخاص اللي بيخدمه هو اكتر واحد تعبان تعبان جسديا ونفسيا طب انت خدت بالك ولا لا من دي فاهمين انا عاوز اوصل لايه احنا عاوزين نتعلم كيف هو قال كلمة حكيمة قوي في أيوب 33 قال أنا هتكلم عوضا عن الله المعزي الحكيم بيقوم بدور المسيح يعني لو ربنا يسوع مطرحك وداخل لشخص في تجربة جديدة هيعمل ايه عينه هتروح لمين ايه الكلام اللي هيقوله اولوياته ايه فهو بيسند فاهمين انا عاوز اوصل لايه اذا القصة شغلانة مش كلمتين وبس زي ما الناس فاكره مش شد حيلك يعني لا الموضوع مش كده ده شغلانة كبيرة برضو حاجة مهمة قاعدة مهمة في الإرشاد أو ما يسمونه المشورة مش ممكن يبقى كلام صح بس يأذي معلش خليكم معايا في الشعار ده ممكن يبقى كلام صح بس مؤذي وده بالذات القاعدة دي لما تقروا سفر أيوب وأتمنى تقروه من بكرة بقى عشان تعيشوا القصة هتلاحظوا إن في حوالي 15 إصحاح هم كلام التلاتة الشيوخ تقريبا ما غلطوش في ولا جملة تقريبا بس الجمل دي في الوقت ده مؤذية فاهمين الفكرة؟ يعني الجملة ذاتها تطلعها بره النص مش غلط مع أيوب لا غلط إذا الإرشاد مش معناه كلام غلط لا الكلام دلوقتي ما يتقالش كده ما يتصاغش الصياغة دي مش ده الشخص اللي يسمع الكلمتين دول دلوقتي واضحة الفكرة عشان ممكن واحد يقول لك هو أنا قلت حاجة غلط ما أنت ما قلتش حاجة صح أو ما قلتش الصح المناسب هو لازم تقول غلط ثالث نقطة التعبير الجيد ممكن يبقى شخص شخص صح وأنصت لكن جه يتكلم استخدم تعبيرات مش صح يبقى فاكرين أول كلمة إنصات جيد وتشخيص جيد وتعبير جيد اسمع كويس شخص كويس اتكل عبر كويس من التعبيرات الكويسة انك لازم تبقى عندك ثقة بنفسك وانت بتتكلم لو اتهزيت مش هتعرف تقول كلام مفيد أليهو كان جريء بيتكلم قدام أربعة شيوخ تخيلوا شاب واحد منهم علامة جيله أيوب ده أكبر واحد في المنطقة كان ومع هذا كان عنده ثقة بنفسه وتجرأ وقال معلش سيبوني أتكلم أنا سمعتكم هقول رأيي يبقى الثقة بالنفس مهمة جدا في المرشد لألا يتلجلج أو يتراجع محدش يقتنع بكلامه لو مش بيقول الكلام بثقة كلامه ما يدخلش القلب بالذات في وقت التجربة في نفس الوقت لازم يبقى انفعاله سليم يعني ايه انفعاله سليم لو تعاطف زيادة قوي لو تعاطف زيادة قوي ممكن زي اللي بينقذ غريق ينزل معاه لل يغرق معاه فاهمين ازاي زي مرة بيقولوا لي على واحد راح يعزي داخ ووقع من الزعل بقى وايه يقول وبقوا اصحاب العزا هم اللي عمالين يشوفوا التهمه ده التهمه اللي كده انت جاي تشيلهم شيله ده طبعا مش انفعال صحيح يعني لو دمعوا كلمه كده ماشي ده تعاطف جميل ربنا يسوع بكى مع مريم ومرسى ده انفعال مظبوط جدا حسسهم انا حاسس بيكم يا بنات جدا واخوكم اعز اصدقائي فالدمعه دي تفرق جدا مع البنات انما لو زادت عن كده تبقى مش صح فانفعالك مهم لو تاثرت بشخص مجروح التاثر ده مفيد جدا اذكر مره كاهن زار ام ارمله وفقدت ابنها الوحيد زي ارمله اتنين كده فراح وهو مش عارف هيقول ايه لانها رافضه حد يكلمها عن ربنا ورافضه تروح كنيسه وقافله قافله بقى من اياهم يعني كانت صعيدية بقى وإيه وزعلتها وحشة يعني فزعلانة مع ربنا زعلة تمام وفتحت له الباب بقرف ودخل أبونا وبعدين أبونا بص لصورة الشاب وبص للأم وبكى أبونا لوحده انفعل وبكى قامت هي كمان بكت واتفتح قلبها وقالت له كتير قوي اللي أنا فيه قال لها كتير قوي قوي بس هو مشي معاها في النغمة دي طلعت كل اللي جواها تاني يوم كانت بتتناول بعد سنين فاهمين الفكرة انفعال صادق ومحسوب انفعل مع الشخص المجرب وماله طبعا إذا كنت بتحبه ده هيفرق معاه جدا لكن مش لدرجة تأذيه مش لدرجة تحسره على نفسه لا انفعل معاه انزل هاته وهو بيغرق واطلع بيه مش تنزل وما تطلعش فهنا أليهو وهو بيسمع كان متغاظ لأن أيوب مستفز في كلامه عمال يغلط في ربنا و... وأليهو ماسك روحه بس متغاظ متضايق من الكلام لأن الكلام فيه إهانة لربنا ومتغاظ من التلاتة عاوز يقول لهم قولوا كلام مفيد أنتوا عمالين تعيبوا في الراجل وتكسروا فيه هو مكسر خلقة وفضل ساكت فانفعالاته سليمة محسوبة يعني إيه؟ لازم يتضايق ولازم يعرف فين الغلط في الكلام لكن لما جه يتكلم ما أظهرش خالص إنه غضبان عليهم لا ما حدش كان هيسمع له ده حتة شاب صغير فأجاب أليه شوفوا بقى مع الانفعال السليم وقال إيه أنا صغير في الأيام أول ما ابتدى الكلام قال يا جماعة أنا عارف سني أنا عارف إني أصغركم وأنتم شيوخ لانه اول ما هيتكلم هيقولوا له يعني اختشي يعني تروح فين انت تفهم ايه في الدنيا قال لهم انا صغير وانتوا كبار وعشان كده انا خفت وما كانش خايف بس عاوز يقول لهم انا ما قدرتش اتكلم ان ابدي لكم رايي انما ادوني فرصه اتكلم وبعدين قال ايه انا هتكلم عشان اطلع بس اللي جواي افتح شفتي واجيب لا احابين وجه رجل الحته دي مهمه في الارشاد ممكن تقول له تقول للشخص انا عارف انا حاسس بيك انا تعبان قوي معاك فعلا الموضوع مش سهل بس اقول لك الحق ولا تزعل هنا بقى لا احابين يعني ايه لو جيت معاه خالص مع ايوب يبقى ربنا وحش لو جيت مع التلاتة يبقى ايوب وحش الحقيقه لا الكفه دي تريح ولا الكفه دي تريح لا احابين وجه انسان يعني ايه بص يا ايوب مع وجعك الشديد ده قوي بس انت عارف كويس انه برضو ايه ما يصحش نقول ان ربنا قاسي وظالم وبيلفق تهم ومش طريقه ربنا بمنتهى الهدوء بصوا يا جماعه مع ان اللي قلتوه شكله صح بس مش ممكن ايوب يحتمل واحد يقول له انت السبب في موت ولادك انفير اللي عملته فهنا لا احابين وجه الانسان يعني ايه انا مش هاجي في كفه واحد وخلاص لا انا هشوف الصح فين وهقوله وهقوله متشيك ومتزين ومتروق عشان ما يعورش بس لازم اقوله والا مش هفيد اللي قدامي ولا املث انسانا يعني انا مش هحابي حد برضه يجي معاه حاجه اسمها التحليل الجيد يقول ايه ها انا ده قد صبرت لكلامكم اصغيت الى حججكم الاصغاء والحجج المنطق اللي بيتكلموا فيه حتى فحصتم الاقوال فتاملت فيكم ده كل ده دور الكونسلر دور المعزي او المشجع او المساند زي ما نسميه وإذ ليس من حج أيوب يعني أعطاه حجة مقنعة ولا جواب منكم لكلامه ما حدش فيكم ريحه يا جماعة ما حدش قال كلام مفيد فلا تقولوا وجدنا حكمة الله يغل... حكمة الله يغلبه للإنسان انتوا في الآخر يئستوا وقولوا إيه خلاص ربنا بقى يبقى حايله لا برضو احنا نقدر نقول له كلمتين فإنه لم يوجه إلي كلامه ولا أرد عليه أنا بكلامكم هو ما كلمنيش أنا ما فيش خصومة بيني وبينه وأنا مش هستخدم ألفاظكم وكلامكم أنا هقول كلام جديد مختلف زي مرة واحد برضه مجرب قال لي أبونا أنت هتيجي تقول لي تجربة صليب وإكليل وبتاع ده أنا سمعت من الكلام ده كتير على طول كده في وشي قلت له لا أنا مش هاجي أقول لك كده ما هو سمع الكلام ده وما ارتاحش وما ما حد تاني مرة قال لي دخل عندي واحد قعد يقول لي هتفك هتفك هتفك بكرة بس اعمل كذا كذا كذا واداني روشتة عملتها طبعا ما فكتش انتوا بتضحكوا على الناس ده مؤذي وده مؤذي خلي بالكم اللي وعدوا انها هتتفك اذاه وانت تعرف ارادة الله عشان توعد قال له مش عارف تعمل كذا وكذا وحاجات روحية بكرة لازم تتحل طب افرض ربنا مش عاوز يحلها فلخبطوا خالص بدل ما يفيدوا لخبطوا واحد تاني حافظ كلمتين بيقولهم ببرود كده آه يعني نظام ايه كلنا ليها يعني يا عم مش هو فاهم الكلام ده او سمعه كتير فاصبح بالنسبه له كلام بدل ما يريحه بيتعبه لانه حسه كلام اذا المأموريه مش سهله يا جماعه محدش يفتكر ان مأمورية المساندة بيسموها المساندة سهلة لا لانه احيانا يبقى اللي قدامك اوريدي قال الكلام ده لناس يعني مرة خادم دخل في تجربة صعبة قال لي شوف نوعظ عن الألم وعن التجارب شيء وندخل في التجربة شيء تاني خالص قلت له أنا عارف كده أنا عارف كده كلام شيء وال... والمعصرة شيء تاني خالص اللي جوه غير اللي بره فقال له هنا ايه تحيروا لم يجيبوا بعد ان فانتظرت لانهم لم يتكلموا لانهم وقفوا لم يجيبوا بعد شوفوا التحليل اقصد هنا ايه ليس من حج ايوب يعني هو قاعد يقول ايه في حته ما اتقالتش مهمه في منطق ممكن يريحه محدش عارف يقوله اللي هو منطق الأبدية مثلا أو منطق علم الله الله أعلم باللي بيعمله أو منطق أنه أنه لأ لا أنت مسؤول عن الغلط ولا أولادك نقطة كمان الحياد الجيد يعني إيه بقدر إمكانك خليك محايد وانت بتسعف ليه زي ما قلت لكم التعاطف الزيادة يأذي والبرود يأذي جدا خليك محايد لأنه ممكن طرف يشدك في اتجاهه فحافظ على حيادك من غير ما تبقى بارد دي طبعا بقول لكم حتت كده عاوزة تتقاس بالشعرة فهو بيقول لم يوجه إلي كلامه يعني أنا ما فيش شد بيني وبين أيوب هو كان بيشد معاكم انتوا الكبار في بعض لأن في الآخر بقت أزمة بقى بيخبط فيهم وبيخبطوا فيه قالوا له في وشه أصلك أنت مفتري وما بيعجبكش العجب وهو قال لهم أنتوا كلكم ما بتفهموش حاجة وكان زعيق بقى فهو قال لهم بصوا يا جماعة أنا أنا هو ما وجهليش كلام وأنا مش هرد عليه بكلامكم أنا هرد عليه برد جديد أنا مش طرف في قضية وانا مش هكرر اللي قاله الاخرين ودي مش دايما سهله يا جماعه انك ما تكررش اللي قالوه الاخرين تلاحظوا برضو ك counselor يعني الراجل اليهو ده كان جدع خلص بسرعه مأموريه التلاتة وركنهم كده وقال لهم بصوا يا جماعه انا ليا كلمه واحده معاكم بس انتوا ما ريحتوش ايوب ما قلتوش كلام مقنع و... وتعبتوه خليكوا بقى على جنب شويه بقى خلينا في المهم فكان ممكن ينسحب في انه يقعد ياخد يدي مع التلاتة انتوا ما قلتوش لا قلنا والراجل التعبان يقعد يعيط هو كان حاسبها صح هو ركنهم بأدب شديد في كلمتين وتفرغ بقى لحديثه مع أيوب إذا المرشد أو المساند أو المعزي لازم يرتب أولوياته الأطراف دي مش وقتها نجنبها دلوقتي ساعات الواحد يروح يعزي يا جماعة يكون في حد تعبان جدا ويطلع واحد من المعزين اللي يا ابونا عندي سؤال في سفر الرؤية يا ابني استنى ما نشوف التعبان ده وانا جاي لك نعمله درس كتاب جاي يعزي قال لك اهو بالمرة واخدين بالكم او يجي واحد تشرب ايه بقى يا ابونا مش ولا حاجه والتاني تعبان جدا يقعد معايا ربع ساعه يقول لي تشرب ايه يا اخي حس احنا جايين في ايه دلوقتي فساعات الناس بتبقى مش مميزه يعني ايه واحد تعبان ويعني ايه شخص جاي مركز في هدفه انا جاي اسند فلان انا مش جاي اتضايف ولا جاي احل اسئله ولا جاي في شخص تعبان كل الباقيين دول أطراف هامشية إن ما كانش حد تاني تعبان فأليه اتحرك بحكمة عرف يخلص على التلاتة بسرعة وتفرغ بقى للمعركة الأساسية بتاعته أيوب وربنا أيوب وربنا الخصام اللي حاصل بينهم عاوز يدافع عن ربنا من غير ما يستفز أيوب ودي مأمورية بقت صعبة جدا لأن التلاتة ضيعوا عليه الفرصة دافعوا عن ربنا زيادة فاستفزوا أيوب زيادة فأليه مضطر بيدخل بقى في حتة حساسة جدا ازاي يطلع ربنا مش غلطان من غير ما يغيظ أيوب بقول لكم مأموريته صعبة جدا وفي نفس الوقت اللي يهمه انه يريح أيوب يسنده عشان يصلي هو عاوز أيوب يرجع يقول له اسأله صلي انت مش بتصلي انت عمال تجعجع كلام لكن ما قلتلوش يا رب اسندني ما قلتلوش يا رب فهمني انا مش عاوزك تعمل غير كده لا انا فاهم ولا انت فاهم ولا دول فاهمين طيب ما نقول له فهمني هو ده الحل البداية الجيدة برضو مدخل الكلام مهم جدا لأنه ساعات بداية الكلام يا يقفل اللي قصادك يا يفتح قلبه الدخلة بالذات بقول لكم مع المجروح تلمسه في حتة بتوجعه قفل منك خلاص فقال له اسمع الآن يا, يا أيوب أقوالي واصغي إلى كلامي أنا فتحت فمي لساني نطق في حنك بس عاوز أقول لك صدقني بتكلم من قلبي استقامة قلبي كلامي يعني إيه صدقني أنا ما هقول كلام محفوظ ولا كلام منظم ولا منطق أنا حاسس بيك أنا هتكلم من جواي روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني إن استطعت فأجبني يعني عاوز يقول له إيه من الأول كده أي حاجة ما تعجبكش في كلام رد جاوب أحسن الدعوة أمامي يعني أنا عارف إن هم تعبوك لا طلع كل اللي جواك اقف وقول كل اللي أنت عاوزه شوفوا البداية مش واحد يقول له ما يصحش ما تقولش كده ما تعمل قول رد عليا طلع دعواك ما تحسبش الكلمة اللي طالعة منك زي ما انت عاوز ها أنا ذا حسب قولك عوضا عن الله انت بتقول ان المعزي ده مكان ربنا انت حسب قولك انا المفروض اشتغل لك مطرح ربنا اللي انت مش شايفه اتخانق معايا انا مطرح ربنا ما عنديش مشكلة انا ايضا من الطين ما انا شوية تراب وانت فاكرني هقول حاجة يعني اجيب الديب من ديله اتضاع على حكمة على ذوق على أدب على طبطبة على واحد بيفتح الباب بالراحة كده يقول له براحتك قول براحتك هو ذا هيبتي لا ترهبك يعني دول كبار في بعض انتوا عاوزين تثبتوا مين بيفهم انا ما بفهمش جنبكم انا صغير فهنا المشير وهو بيقدم نفسه يقولوا كده في المشورة بقى في العلم النفس مع أول كلمة بتقولها أنت بتعبر عن شخصيتك ودي قفلت الشخص يا فتحت قلبه انت بتعبر عن نفسك كشخص ستريت ولا هتلف وتدور يحسها اللي قصادك هتعبر عن نفسك كشخص محاور ولا هتقول هتقول هتقول وانا عليا اسمع يبقى بزيادة من الاول لان اي حد تعبان عاوز ياخد ويدي مش عاوز يسمع بس انت هتقول وانت عارف انك محدود يعني ممكن تقول لي معرفش ولا انت العلامة اللي بتعرف كل حاجة ما هو التعبان يتغاظ اكتر ما يتغاظ من الشخص اللي جاي بيفرض عليه كانه ايه اقول لك انا بقى يعني التجارب دي اولها من اخرها ايه هو وفي حد عارف حاجه ولا حد فاهم حاجه فبيتكلم لا انا انا تنقصني المعرفه انا مش هعرف اجاوبك على كل الاسئله من الاول ده يريح بيقدم المشير نفسه كشخص حكيم وبيقدم نفسه كصديق كمان تأكد من أن الشخص سامعك لأنه أحيانا تكون بتتكلم في الهواء فهنا مفيش مانع تقول له معلش هو أنت معايا لأن ممكن تكون بتحط فكرة مهمة قوي وهتبني عليها فكرة تانية لو الأولانية ما دخلتش كلامك في الهواء فقال له اسمع يا أيوب أقوالي اصغي إلى كلامي من فضلك اسمعني اديني فرصة أقول حاجة اديني فرصة أنا عندي حاجة عاوز أقولها حتى في الإنجليش شكلها أحلى يقول please job hear my speech and listen to all my words يعني please listen اسمع شوية ليه برضو في المشورة في حاجة تبقوا عارفينها مهمة ساعات المجرب لا يسمع إلا نفسه لأن الكلام اللي بره ما بيريحوش فيبقى إيه بيسمع صوت نفسه فخلاص ما بيسمعش حد ما بيستقبلش فبليز لسن دي رسالة مهمة جدا يعني ايه وقف دماغك شوية واسمعني انا بقول حاجة يمكن تفرق معاك من فضلك اسمعني دي رسالة مهمة قوي في المشورة وبعدين دخل في الموضوع قال له انت قلت برضه يقولوا من اكتر المشورة المفيدة جدا انك تبدأ بكلامه تبدأ بحاجة يسموها common base كده يعني هو قال وانت موافقه على اللي قاله فقال له بص انت قلت وانا سمعتك قلت انا بريء بلا ذنب شوف هيدخل له من حتة ايه قال له انت قلت انا بريء ما غلطتش ابدا ممكن نراجع دي هل فينا حد بريء مش قال له لا ده انت غلطان من راسك لرجليك اصحابه عملوا كده قال له هو فينا حد بريء لا أنا بريء ولا أنت بريء ولا دول بريء ففي حتة كده عاوزة تتراجع ذكي أنا ولا اسم لي قال له أنت قلت كده هو ذا يطلب علي علل ده كل ده قاله أيوب على ربنا ربنا بيتلكك لي يعني عداوة علل عداوة يحسبني عدوا له وضع رجلي في المنطقة مقطرة يراقب كل طرقي ابدأ من موقف الشاكي دي نقطة مهمة يعني عارفين مثلا هديكم مثل عشان تفهموا ممكن تمشي ازاي الحتة دي ساعات حد يكون فقد حد عزيز جدا ووسط كلامه هو بيتحسر عليه بيقول ده تعب قوي فأقول له انت قلت انه تعب قوي ليه تزعل انه يرتاح فاهمين الفكرة انا عملت ايه استطف كلمة من كلامه هو قالها مقتنع بيها بس هو رافض النهاية فبقول له طب مش انت قلت انه تعب قوي طيب اللي تعب قوي نزعل له نزعل انه ترتاح كويس انه الوجع قل خاف قال له انك في هذا لم تصب بأدب شديد قال له معلش جانبك الصواب في الحتة دي جانبك الصواب في قولة أنا بريء بلا ذنب محدش فينا بريء بلا ذنب أنت ممكن تستغلطه بأدب شديد في جزئية صغيرة لما بتقول مثلا إيه واحد يقول لك خربانة مفيش حاجة عدلة تقول له معلش مش كل حاجة وحشة أو واحد يقول لك أنا انتهيت أنا خلصت تقول له لأ أنت لسه ليك رسالة جانبك الصواب في التعبير ده لسه ربنا مستني منك حاجة فأنت هنا إيه ممكن تستأذنه وتستغلطه بأدب في جزء عشان تدخل فكرة صح لما يقول لك ما عادش ليا لزوم تقول له لا لا معلش ليك لزوم ليك رسالة جانبك الصواب في الحتة دي وبعدين دخل في حتة ربنا ودي الحتة الحساسة لأن ربنا عدوه دلوقتي معلش خلينا نقولها كده أيوب دلوقتي ربنا عدوه من زعله من ربنا فقال له أقول لك حاجة الله أعظم من الإنسان ما قالوش ربنا أبر منك وأحسن منك وأنت وحش وهو حلو قال له بص ربنا أكبر منك أيوب يعني عاوز يقول له إيه يا جوز أنت مش فاهمه احنا عاوزين نوصل لدي مش عاوز أقول لك ربنا صح وأنت غلط أنا عاوز أقول لك ربنا عارف بيعمل ايه احنا مش فاهمين بيعمل ايه دي الفكرة اللي عاوز يوصلها اليهم الله اعظم فكرا وعلما اعظم قدرة اعظم حبا انت بتحب ربنا هو بيحبك اكتر انت حاسبها بعقلك هو عقله اكبر انت شايف على قد نظرك هو شايف اكتر فدي برضو حتة تفيد الله اعظم مش عشان اثبت له انت صغير وما بتفهمش لا انا عاوز اقول له ان في منظور اخر لو عرفت تشوفه يمكن ترتاح الله اعظم وكلمة الله اعظم كمان تقول ربنا اذا مش عليه بالضرورة انه يفسر اللي بيعمله يعني ايه تقدر تروح مثلا لوزير ولا حد كبير تقول له انت عملت كده ليه لانه عظيم ومسؤول هو عارف بيعمل ايه ما يقدرش واحد صغير يروح فينا يقول له انت بتعمل كده ليه هو فاهم شغله يجي اهم سؤال بقى في ايوب 33 ليه ما هو ايوب مستني سأليه ده بيتكلم عاوزه يريحه في نقطة ليه ما دي أصعب سؤال بيتعب الشخص اللي تعبان فقال له حكمة جميلة جدا طلع فعلا فيها حكيم اليهودا قال له شوف أقول لك حاجة الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان يعني ايه يعني اليه على فكرة ربنا رد بس انت ما سمعتوش ورد تاني وانت برضه ما سمعتوش قال له ما حصلش ربنا مش بيرد عليا خالص من ساعة ما عمل فيا كده استنى بس عليا في حلم في رؤى الليل عند سقوط ثبات على الناس في النعاس على المضجع يكشف آذان الناس يختم على تأديبهم ليحول الإنسان عن عمله يكتم الكبرياء عن الرجل يمنع نفسه عن الحفر أو حياته من الزوال بحربة الموت أنا أقصد بالحتة دي إيه عاوز يقول له يا أيوب لو طرطقت ودانك وهديت شوية قلبك هيقول لك إيه اللي بيحصل هتسمع صوت من جواك مش أنا اللي هرد عليك أنا ما أعرفش ولا التلاتة العواجيز دول هيعرفوا إنما أنا عاوز أقول لو صليت وهديت هتسمع حاجة لأن ربنا عاوز يكلمك وانت ما بتسمعش شوف الحكمة دي بقى الحكمة انك تعيد تاني التواصل بين المجرب والله لأن الخط اتقطع في زعلة انت عاوز تقول له هو يرد عليك انا مش هعرف انا مش مطرحه انا معرفش ما اقدرش اجاوبك على السؤال الصعب ده هو عارف بيعمل ليه طب ما تسمعه ما تحاول فطلع حكيم جدا في دي لانه كلام منطقي وكلام متواضع يتقبل صح هو الوحيد اللي عارف ليه عمل كده ربنا طب ما انا احاول اسمعه يمكن هيريحني انت تقول الله لم يجيبني قال له انت قلت كده طب انا بقول بقى بلغتي انا يعني تعبيرا عن كلام اليه ليه ما تقولش انا ما سمعتش ايوب كان بيعترض بيقول ربنا مش بيعبرني مش بيرد عليا قال له طب ممكن نخليها بطريقه تانية رب انا مش سامع فاهمين التعديل اللي عمله في فرق بين ربنا مش بيعبرني وفين انا مش سامع انت مش سامع عشان غضبان مش سامع عشان رافض مش سامع لانك قافش مش سامع لانك خدت موقف العداء مش سامعه بس هو بيتكلم هو عاوز يريحك عاوز يطبطب عليك عاوز يصالحك مع نفسه يقول, يقول له ليحول الإنسان عن عمله يعني هو عاوز يغير اتجاهك ويقنعك باللي عمله يفهمك إن في مصلحة يكتم الكبرياء عن الرجل يعني أنت اللي معطلك كبريائك ورفضك الداخلي هو عاوز يشيل دي يمنع نفسه عن الحفرة يعني ربنا شايف حفرة ضخمة كانت هتاخدك مصيبة كبيرة هلاك أبدي وعاوز يمنعها عنك دي كده مقدمة عن دور أليه بن برخائيل لإلهنا كل مجد وكرم